أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا ويهدي نفوسنا بدأنا منذ اللقاء الماضي في الكلام على تربية الغرائز والحواس عند الطفل وذكرنا أن في هذا السن عندما يتخطى الابن الرابعة والخامسة ويدنو من دخول السنة السادسة من عمره تتميز عنده الغرائز والحواس ثم ذكرنا حاجة البيت المسلم في هذه الأيام خصوصا للسعادة حاجته للسعادة نحتاج أن يبهج الله قلوبنا وأن يسعد قلوبنا اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك يا حي يا قيوم وذكرنا أن السعادة غريزة وفطرة وطبيعة في الإنسان قال الله جل جلاله وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أضحك وأبكى أسعد وأشقى سبحانه وتعالى يسعد ويشقي ذكرنا أن السعادة الحقيقية سعادة القلب لا السعادة الظاهرة والقلوب بيد الله فلا يسعد القلوب إلا الله فمهما امتلك الإنسان مقومات السعادة فلن تكون سعادة حقيقية إنما ستكون سعادة شكلية سعادة ظاهرية سعادة وقتية سعادة تمثيلية لكن حقيقة السعادة أن يسعد القلب والقلب بيد الرب ولا يسعد القلوب إلا الله وما عند الله بطاعته فالسعادة الحقيقية في طاعة الله سماها الله الحياة الطيبة قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال ربنا, ربنا جل جلاله وأما الذين سعدوا ففي الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فالمعيشة الضنك النكد في الحياة الذي يفسد الحياة هذا النكد إنما سببه الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وقيض الله لهذه السعادة القلبية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين ففرق بين حب الشيء وبين قرة العين به صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة فالسعادة الحقيقية التي هي قرة العين أن تقر العين أن يقر الإنسان بذلك عينا جعل الله جل جلاله لها أسبابا من أسبابها الزوجة والولد قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فهذه ثلاثة أسباب لقرة العين الزوجة الصالحة والولد الصالح والإمامة في الدين هذه أسباب حقيقية لسعادة حقيقية وليست بسعادة وهمية أيضا البيت من أسباب السعادة قال الله جل جلاله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا هذا السكن يعني السكينة الهدوء نوع من أنواع قرة العين أن يكون للإنسان سكن الله جل جلاله جعل في البيت نوعين من السكن البيت سكن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن الزوجة سكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فالبيت سكن والزوجة سكن فإذا, فإذا كانت الزوجة سكنا في البيت اجتمع السكنان فكانت السكينة فحصلت قرة العين بهذا البيت هذا هو المنطلق من تربية طفل سليم النفسية هي دي الحقيقة أن يكون الإنسان سليم النفس أو نقول نستطيع أن نقول أن يخرج ذا نفسية مستقيمة غير معقد نفسيا الطفل إذا نشأ في بيت البيت نفسه سكن والزوجة اللي هي أمه سكن وأبوه سكن إذا نشأ في هذا البيت السكينة البيت الذي يمتلئ سكينة إذا نشأ الإنسان في هذا البيت بهذه الطريقة فإن الإنسان فإن الطفل ينشأ سويا يعشق السعادة هي دي احنا قلنا انها غريزة غريزة في في الطبع تجد طفل نشأ في بيت كله مشاكل الأب مهموم وحزين دايما والأم كذلك دائما الصراع في البيت دائم الخلافات في البيت دائما للناس كلها مكشرة ومبوزة ينشأ الطفل وعنده هذه العقدة النفسية العقدة التي يظل دائما متنكد متضايق ومش طبيعي هذا هذا الطفل إذا أردنا أن نزرع في نفسيته حب السعادة وتعشق السعادة والرغبة في السعادة وحب إدخال السعادة على الآخرين وحب أن يعيش الناس سعداء أمامه وهو أبسط حاجة تسعده ومش كل حاجة تنكده ولا تألمه ولا تغيره يبقى لازم ينشأ في هذه البيئة السوية لذلك سمينا الحلقة دي صناعة السعادة نبدأ صناعة السعادة بهذه الأمور الثلاثة أن يكون البيت سكن البيت نفسه ممكن نقول عناصر البيت يعني ما يبقاش في حاجة واحدة بيتصارع عليها أكثر من عنصر في البيت آه، إن سعة البيت نفسه قال صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة البيت الواسع أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها إن يكون للولد غرفة ولل أو للصبيان يعني للذكور غرفة وللبنات غرفة وللأب والأم غرفة مستقلة وهناك مكان واسع للعب الأطفال أو للصالة اللي هي بيقعدوا فيها ويجتمعوا فيها ويأكلوا فيها اللي هي غرفة المعيشة الكبيرة إذا كان الأمر بهذا فهذه السعة أيضا تساعد على السكينة في البيت وإذا توافق الأطراف بمعنى إن الأولاد اللي هم الذكور الصبيان مع بعض في غرفة اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل إنهم يكونوا مش متصارعين وإنما متحابين متوادين والذي يستطيع أن يزرع هذه المحبة والمودة في قلوب الأطفال وبين الأطفال هو الأب والأم بألا يفرقوا في المعاملة بأن يحب حد أكتر من التاني أو يحن على حد أكتر من التاني أو يهتم بحد أكثر من الآخر كان كان يقول إيه سووا بين أولادكم في القبل يعني لما يقبل ده يقبل ده لما يحتضن ده يحتضن ده وهكذا إذا نشأ البيت في هذا النوع من السكن بخلاف بخلاف البيت الذي يمتلئ بالصراع في فرق بين بيت مليان سكينة وهدوء وسكن وبيت فيه صراع صراع أحيانا يحتزم الصراع بين الأب والأم قلنا بسببين السبب الأول تبادل المراكز إن الأم تحاول إنها تقوم بدور الأب والأب يقوم بدور الأم المفروض إن الأب له وظيفتين في البيت مورد مالي إن هو بيسعى لكسب الرزق والإنفاق على العيال ده الوظيفة الأولى وبها القوامة على المرأة اثنين تربية الأولاد القوامة على المرأة وتربية الأولاد فإذا كان الأب قيم على الزوجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله يعني الأب قيم على المرأة وهو اللي بيصرف اثنين تربية الأولاد إن هو قائم بهذه التربية الحسم صاحب القرار في البيت صاحب الأوامر والنواهي إذا كان الأمر كذلك تستقيم الحياة أما إذا كانت الأم بقى هي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف وإذا كانت الأم هي اللي بتحاول يبقى هي لها النفوذ والقرار والأب والأب مجرد صورة شكلية في البيت في الحالة دي بتبقى الأمور مش طبيعية ف فحينها يحتدم الصراع السبب الثاني أن تحا أو, أو أن تضع المرأة رأسها برأس الرجل فلذلك تكره دائما أن هو يتميز عليها في شيء فيبدأ الصراع بينهم لدرجة أنها في بعض النساء كده تحقد على زوجها أن هو مثلا يبقى مبسوط لا لازم تنكد عليه تحقد على زوجها هي مش عايزاه يفرح ولا يسعد ولا فلوسه تكتر ولا صحته تبقى كويسة دائما تحبطه أو الزوج نفس الشيء برضه إنه ممكن يبقى الزوج نفس الشيء يتبنى نفس الموقف يبقى هو حاقد على المرأة على زوجته نفسها مش عايزها ودائما يسبب لها هذا ال هذا الإحساس إذا كان البيت بالشكل ده يخرج الولد نفسيته مش مستقيمة ونفسيته غير سليمة ولذلك أحسن شيء وأفضل شيء لاستقامة البيت أن يستقيم على أوامر الله إن يبقى الزوج عارف وظيفته كما أمر الله والزوجة عارفة وظيفتها كما أمر الله والحدود اللي بينهم والعلاقات اللي بينهم كما هي في شرع الله زي ما قلنا كده في البداية إذا ربينا الزوجة على إنها بتحب زوجها وتحفظه في حضوره وغيبته لأن الله أمره أمرها بذلك يعني مش بتحبه عشان جماله ولا عشان بيصرف ولا عشان بيعاملها كويس وإنما بتحبه لأن الله أمرها بذلك لا تخونه سواء في المشاعر والأحاسيس لا تخونه في فلوسه ولا في وقته لا تخونه في في أي شيء في الدنيا لأن الله أمرها بذلك مش أكثر لله وهو نفس الشيء بيبادلها نفس الحب بحب والمراعاة بالمراعاة لأن الله أمره بذلك إذا نشأت هذه العلاقة علاقة الحب دي بين الزوج والزوجة على مرضاة الله تستقيم الحياة وتكون المعيشة طيبة الحياة طيبة وينشأ الأطفال إن الولد بيحب أبوه وبيحب أمه لأن الله أمره بذلك مش بيحب أبوه عشان بيصرف عليه ولا بيحب أمه عشان بتخدمه وإنما يحبهما لأن الله أمره بذلك فإذا نشأت العلاقة في البيت وعاشت الحياة في البيت واستقامت الحياة في البيت من هذا المنطلق الله مراقبة الله ومراعاة الله واحتساب الأجر عند الله ان يبقى الانسان محتسب الزوجه محتسب اجرها عند الله يعني احيانا كثيره جدا ان الزوج يحسن لزوجته وبعدين منتظر منها رد جميل منتظر منها رد الفعل منتظر منها زي ما بقول كده انا عايز اشوف بس في عينيكي نظره امتنان يعني قولي لي شكرا فما لا يجد ذلك ف هذا ينغص عليه الجميل الذي يقدمه أما إذا احتسب الإنسان إن هو هذا الذي يفعله ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة فإنه سيبذل وإن لم يجد شيئا من المقابل أبدا ولن يتألم ولن يحزن بل سيظل يبذل مبتسم نفس الشيء قلت لكم ان انا شفت زمان في احدى السفرات لما بسافر ويتسنى في الفندق ان يبقى فيه تلفزيون اشوف حلقات كده احيانا فشفت حلقه على قناه اسلاميه وطبيب نفسي تقريبا كان بيتكلم فبيتكلم على ان ازمه منتصف العمر ان المراه والرجل اذا عدوا ل يبدا يقول انا كده حياتي ضاعت وانا عايز اعيش حياتي انا عايز اتبسط انا ما ما خدتش حاجه وتبدا الازمه ديك الزوجه تتخلى عن مسؤولياتها والزوج يتخلى عن مسؤولياته وبدا يعالج الكلام ده بطريقه نفسيه ما عجبتنيش مفيش يعني بس هذا الكلام هو اللي بيأصله عند الناس فالمفروض ان احنا نقول كده ان في الاصل ان هذه الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر فبقول لكل زوج تعبان ولكل زوجة مرهقة وتعبانة الأجر عند الله والسعادة الحقيقية والراحة الحقيقية هناك في الجنة قال الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كركب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها هذا شعاره ده شعار المسلم في الحياة إن الدنيا دي مجرد مرحلة فلذلك الإنسان لو جه في وقت من الأوقات وحس إن هو ما ما ما عاش ما ما ساعدش ما ما ما نالش حظوظ الدنيا ولا هذا يؤثر فيه أبدا إطلاقا بل يؤمل أن يكون هذا مآله حين يلقى الله في الجنة والله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا فالإنسان إذا أحسن عمله فإن هذا احتسابه لا يضيعه الإنسان إذا حس إن هو قدم في الدنيا كتير إحساس ده قد يتعبه نفسيا أما إذا حس ان كل اللي قدمه ده له اجر عليه اعظم مما هو فيه فانه في هذه الحاله سيستريح لان عند ربنا سبحانه وتعالى وقلنا دايما قصه الرجل اللي حاكم ظالم اذاه فظل يضحك ويقول سبحانك هذا حلمك على من اذى اولياءك فكيف حلمك على من اوذي فيك ف يعني شوف بص لها من ناحيه ايه دايما احنا نقولها قصه ايه نص الكوب المليان ان انظر الى الاخره دائما تعلق القلب بالاخره يصحح كل الاوضاع ان انا اذا نظرت الى الاخره وما انتظره من الله وما انتظره عند الله يوم القيامه يخليني مرتاح جدا جدا والقصة اللي احنا قلناها قبل كده لما احد الشباب قال انه عاش شهر مبسوط لما وعد انه هينتقل لمكان نظيف وجديد ومرتب عالي فضل طول الشهر كل ما حاجة تضايقه يقول ايه دي هي كلها يومين واتنقل ونرتاح ونبسط فنفس الشيء كده برضه قيل للإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة ساعة ما تحط رجلك في الجنة خلاص الراحة والسعادة والأمان والأمل نيجي لصناعة السعادة في الأطفال إن يكون البيت سكن وإن يكون الأب والأم سكن وتأصيل هذا الفكر نفسيا يعني إيه إن إحنا دايما نلح على أولادنا ونلح على انفسنا ان احنا عايزين نعيش في حياه في بيتنا السكينه عايزين نشعر في بيتنا بالسكينه عايزين نسعد في بيتنا بالسكينه عايزين نحس ان بيتنا سكن ونقول لزوجتك انا عايز احس ان الزوجه سكن والزوجه تقول لزوجها انا عايز احس ان زوجي سكن ف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن هذا هو معنى السكن المعنى الحقيقي الكامل ان يبقى الزوج بالنسبه لزوجته يعني هذه الراحه والسعاده والالفه كثير من الناس من الازواج والزوجات احيانا يبقى عنده نقطه كبر كبر انه يطلب كبر انه يعلم ينبغي أن نتخلص منها من مثل هذا وأن يتواضع بعضنا لبعض قال الشاعر اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد اخضع وذل لمن تحب إذا كنت أنت إذا كانت الزوجة إذا كان الزوج بيحب زوجته أو الزوجة بتحب زوجها إذا كانوا الاثنين بيحبوا بعض فما فيش في عرف الهوى بقى كبر وإنما قل لها اللي انت بتحبه وهي تقول لك اللي هي بتحبه وتتوافقا على ان تتعاونا على ان يكون كل منكما سكن للاخر ولباس للاخر تستقيم الحياه. صناعه السعاده في البيت ان يكون البيت سكن وان يكون الزوج سكن لزوجته والزوجه سكن لزوجها ونبدا نعلم الطفل او يخرج الطفل ليرى هذه المعاني مستقره فينشا سويا نفسيا. إذا نشأ سويا نفسيا رأى السعادة بعينه في ضحك الأب والأم في ابتسامة الأب والأم في في البيت في الأريحية الموجودة في البيت وعدم التنشنة عدم التشنج فإن هذا يكون سبيل لإخراج هذا الطفل السليم آه هذا هذه الأريحية وهذا البيت السكن ليس شرطا أن يكون مليئا بالرفاهية كان بيت أم المؤمنين عائشة وهي أحب آه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجرة واحدة من اللبن عشان بس ما حدش ياخد كلمتنا ان البيت الواسع هو السعادة نفترض ان البيت ضيق يبقى كده لا ما فيش سعادة لا بالعكس ممكن جدا مع يعني كان بيت سيدة عائشة حجرة واحدة ومع ذلك كان بيت مليء بالحب ومليء بالسعادة ومليء ب... بالهنا ومليء بقرة العين سبحان الله العظيم يعني دايما اما اسري عن نفسي في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن مما يهون علي الموت أني أريتك أنك زوجتي في الجنة يا ايه الكلام العالي ده جميل رائع يعني يحتاج الإنسان فعلا أن يعيش هذا المعنى اللي يبقى حتى مرارة الموت عنده حلوة تصور بقى ف قلنا أول عنصر المرة اللي فاتت في صناعة السعادة إرادة السعادة حين يريد الإنسان السعادة يجيبها منين قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا قال سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا لو عايز متعة الدنيا وسعادة الدنيا وحلاوة الدنيا وجمال الدنيا دي عند ربنا لا يمنحها ولا يهبها إلا الله سبحانه وتعالى يبقى الجا الى الله صدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى ان يلجا الانسان الى الله بصدق في ان يسير له حياته زي ما قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسير الكون لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الدنيا دي كلها بايد ربنا سبحانه وتعالى اللي مسيرها ربنا إذا اعتقدنا تماما أن ال ال رأس الزوج إذا اعتقدت أيتها الزوجة أن رأس زوجك عقله وقلبه ولسانه وعينيه وأذنه وأنفه كل دي بإيد ربنا إذا اعتقدت ذلك يعني اللي بيوجه نظر الزوج يعني احيانا تبقى في غلطه في البيت وانت فوجئتي بالغلطه دي وهي موجوده ولو شاف الغلطه دي هيعملها مشكله فانت قاعده تقول يا رب استر يا رب يا رب تعدي وما يشوفهاش بمنتهى البساطه يشوفها ولا يترتب عليها المشكله اللي انت متوقعه لان دماغه في ايد ربنا يعني اهتماماته نفسها في ايد ربنا سبحانه وتعالى ونفس الشيء برضه بنقول للزوج اللي حامل هم زوجته ورضاها ودايما بقول ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم سبحان الله العظيم ان البحث دايما لما يبقى الانسان كل اهتمامه وكل تركيزه على ارضاء المرأة لن ترضى ربنا قال كده كأنه أشار في هذه الآية إلى أنه ينبغي أن ينصب اهتمام الإنسان على رضا الله والله يرضي المرأة والله يرضي الرجل فلذلك لا ينبغي أن نرضي أحدا بسخط الله مهما كان حتى لو كان الزوج أو الابن أنا بقول إن, إن أنا فعلا لما قرأت كتير جدا يعني كتب متلتلة في موضوع تربية الأولاد أنا شايف إن النظرة الغربية في تربية الأولاد نظرة فاشلة تخرج أطفال غالبا مش مستقيمين نفسيا ان يبقى الطفل فقط صاحب الاوامر والنواهي فين التربيه بقى التربيه ان انا يبقى غرضي ان انا عندي هدف الهدف ده اللي هو رضا ربنا ان انا بوجه ليه الطفل اذا جعلت عندي الهدف ده الهدف الحقيقي رضا ربنا مش رضا الطفل رضا ربنا مش رضا الزوجه او مش رضا الزوج إذا جعلت الهدف ده عندي رضا ربنا وتعاملت في حدوده الله جل جلاله بيده إرضاء الناس سبحان الله العظيم أصل الرضا ده أيضا رزق احنا مسميين الرضا إيه إكسير السعادة إكسير السعادة عشان كده يحيى بن معاذ الرازي قال آه، شوية جمل رائعة بس مش موضعهم في كيف وأخواتها شرحهم إن شاء الله لعله يأتينا في آه، وقت آخر يقول القوت من الطعام والغمض من المنام شكلي كده عايز انام خالص صراحة القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام والصبر على الأذى من جميع الأنام هذه هي السعادة أقول تاني طب ادفع صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول إيه القوت من الطعام يعني قدر الحاجة يدوبك سد الرمق وسد الرمق ده كتير قلنا عشان محدش يفكر إيه، ان سد الرمق من الطعام انه شرط ان هو يبقى عيش وملح او سندوتش طعميه حتى سد الرمق في حدود اللي بياكل لحمه واللي بياكل فاكهه واللي بياكل حلاوه حلويات إيه برضو يعني إيه- هي القضيه ايه سد الرمق زي ما بقول كده واحد سد الرمق ده بكيلو كباب واحد سد الرمق ده بخمس ترغيفه وبجنيه جبنه يبقى كل الحسبه جنيه وربع سدها ده بج- باتنين جنيه وده ب 200 جنيه لكن الاثنين بطنهم تلت وزي ما بيقولوا ايه اسكت كلب الجوع خلاص مفيش حاجه بتنبح جواه والاثنين بيستوي الطعام عندهم ملء البطن بعد مرور مجرد المرور من الحلق يعني هي طعم الطعام الفلوس دي كلها عشان لحظات المضغ بس مش اكتر وهذا لا يسبب سعاده ولا شقاء ما تفرقش بقى واسال الناس الكبار بقى اللي ابتلوا بالامراض اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم آه، ان هو ما بتفرقش معاه بقى هياكل ايه ولا مش فارقه بالعكس ده هي يمكن يفضل ال ال الاجبان ديك على ال- الدسم الاخر الشاهد ايه القوت من الطعام والغمض من المنام يا سلام لما يبقى واحد كده آه، زي حالتي كده نفسه في خمس دقايق من النوم ان هو ينام بس يغمض عينيه الغمض من المنام خمس دقايق آه، والله احيانا بيبقى النوم فعلا اجمل نوم التلت ساعه وقت الحاجه اليه 20 دقيقه ويقوم ولما يصحى وهو في عز نومه كده يحس بحلاوه النوم وقام وانتعش وفرفش وعدت خلاص خلصت الغمض من القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام ان يتكلم يدوبك بقدر الحاجة م- مفيش كتر كلام وح- وت- والصبر على الأذى من جميع الأنام ان الإنسان يصبر على الأذى من جميع الخلق أي أذى يجيله بقى هو متحمله بمنتهى البساطة انه هيقول لقد اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم باكثر من هذا فصبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على الله مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى الله مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم انفع للانام مني ورسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، اكرم في النسب وال- والخلق مني واحسن خلقا مني ومع ذلك رغم كل هذا اوذي باكثر من هذا ف يعني ايه ايه اللي, إيه إيه اللي حصل يعني فالصبر على الاذى من جميع الانام حتى من اقرب الناس اليه لما الانسان ينظر الى إيه- إيه- إيه النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم اوذي من اقرب الناس اليه عمه ابو لهب اقرب الناس اليه عمه ابو لهب ده اللي فرح بولادته واعتق مولاته الجاريه اللي بشرته ومع ذلك اذى النبي اذى شديد جدا أوذي ممن من أكثر الناس آه، أحسن إليهم
زي عبد الله ابن أبي ابن سلول وغيره ومع ذلك صبر على هذا ولم ينغص ذلك عليه حياته فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة المنام صفو الإرادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن الصبر على الأذى بلوغ الغايات نعم إذا أنا عايز فاصل ادوله فاصل اتفضل
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
سنعود بمشيئة الله خبر هام وعاجل تعلن شركة زانوسي للصيانة عن وجود أسطول صيانة متنقل للغسالة والتلاجة زانوسي الغسالة الأولى في مصر برنامج صيانة بلا حدود الآن تجديد شامل للغسالة زانوسي مع شركة زانوسي للصيانة أسطول متنقل بالفروع التالية مصر الجديدة وعين شمس 37 45 79 72 الهرم والجيزة 37 45 79 75 شبرا ومبابة 37 45 79 77 أكتوبر والشيخ زايد 37 45 79 82 القاهرة الجديدة ومدينة نصر 37 45 79 88 ومن جميع مراكز القاهرة 37 45 79 65 ومن الاسكندرية 03 42 11 0 80 ومن جميع المحافظات 03 57 7 21 27 زانوسي مركز الصيانة الأول في مصر آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت عشرين سنة مفاصلك دايما وجعاك مش قادرة تقفي على ركبك مش عارف تصلي من كتر الوجع مش قادرة تمشي حاسس انك تعبان وتاعب كل اللي حوالين منك ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومأثرة في شغل بيتك للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء دلوقتي الحل بقى موجود نوبين كريم كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا الحل بقى موجود عندنا نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل على 019 7 3 2 153 او 019 7 3 2 154
خبر هام وعاجل تعلن شركة دانوسي للصيانة عن وجود أسطول صيانة متنقل للغسالة والتلاجة زانوسي الغسالة الأولى في مصر برنامج صيانة بلا حدود الآن تجديد شامل للغسالة زانوسي مع شركة زانوسي للصيانة أسطول متنقل بالفروع التالية مصر الجديدة وعين شمس 37 45 79 72 الهرم والجيزة 37 45 79 75 شبرا ومبابة 37 45 79 77 أكتوبر والشيخ زايد 37 45 79 82 القاهرة الجديدة ومدينة نصر 37 45 79 88 ومن جميع مراكز القاهرة 37 45 79 65 ومن الاسكندرية 03 42 11 0 80 ومن جميع المحافظات 03 57 7 21 27 زانوسي مركز الصيانة الأول في مصر
عدنا بفضل الله
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أنا أردنا أن أجيب على سؤالين من ال- رسائلكم آه، القصيرة على القناة ولكن قبل أن آه، أجيب عن هذين السؤالين آه، أود أن أذكر خلاصة هذه الحلقة عشان نبقى خرجنا بحاجة بس من إيه من من حلقة ال- النوم دي ال- آه، أن سب- سبيل او سر صناعه السعاده في البيت الرضا انك انت ترضى بالزوجه دي ترضى بيها زوجك خلاص هي دي زوجتك وهو ده رزقك وهو ده قدرك فالرضا بها وشغل قلبك وذهنك بامرين رضا الله وطلب الجنه ان الحياه في الاخره سيرضيك بها ويجعلها يجعل هذه الزوجه جنتك بقول للزوجة نفس الكلام برضو قال صلى الله عليه وسلم آه، هو جنتك ونارك الزوج ده بالنسبة لك هو جنتك وهو نارك فارضي بيه هو ده زوجك هو ده رزقك هو ده قدرك هو ده حياتك هو ده جنتك وهو ده نارك فالرضا والسعي في طلب رضا الله بإرضائه وتعلق القلب بالآخرة ان السعاده الحقيقيه وسعه الخلود هناك في الجنه مش في الدنيا وما يغركيش مظاهر السعاده الشكليه اللي بتكذب عليكي بها الاخريات عيشي حياتك وعيشي واقعك وما تحلمي وما تحلميش إيه، احنا بنقول دايما ان ينبغي الا يفر الانسان وإن كان واقعه مرا ينبغي لا يفر إلى ال- الوهم الافتراضي إن يعيش آه، واقع وهمي يفترضه في خيالي ان ان تقعد تحلم سيبونا من الاحلام وخلينا نعيش الواقع الانشغال برضا الله وانتظار الجزاء منه في الاخره هو الحياه الحقيقيه التي تجعل حياتنا في هذه الدنيا جنه وحياتنا سعاده وينشا ابناؤنا في بيت مستقر عاطفيا مستقر نفسيا مستقر آه، مشاعر السؤالين اللي عايز اجاوب عليهم السؤال الاولاني اول سؤال آه، آه، يقول الاخ بالله عليكم توصلوا هذه الرساله لشيخي الشيخ يعقوب اهلا وسهلا وصلت رسالتك السلام عليك يا ابي وعليك السلام ورحمه الله وبركاته اريد ان اسال من يربيني من يقول لي ما بي ما بقلبي وما بنفسي سؤال جميل وسؤال مهم جدا آه، بقول ان فعلا فعلا حقيقي كل انسان مننا كل شاب محتاج حد في حياته كده يقول له اللي في قلبه ويقول له اللي في نفسه ويربيه محتاج فعلا كده كنت في آه، محاضرة مايو بتاعة التوبة من الكسل آخر عنصر فيها كان ال- التوبة من الكسل بالعزم وقلنا ان من العزم ان يكون لك شيخ هو ده اللي بيصنع العزم يعديك بقوته لازم لك شيخ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رب قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل آه، وجه النبي الى انه آه، ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا خلى النبي صلى الله عليه وسلم شاف الانبياء واحد واحد في في في السماوات في رحله الاسراء والمعراج لازم يبقى لك شيخ لازم يبقى لك إلم- امام لازم يبقى لك قدوه لازم يبقى لك آه، كبير لازم قول لي طب نجيبه منين ال- الواقع اليم والواقع مر والواقع صعب جدا آه، فين أقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أنك اتقيت الله سيسخر لك جندا من جنود السماوات والأرض يهيئون لك شيخا يجتمع قلبك عليه. المشايخ موجودين ولكن أحيانا آه، بيبقى قدامك وأنت مش شايفه أو أنت مش راضيه. وأحيانا بيبقى هو مش عايزك او انت مش طايله او او الى اخره فان اتقيت الله سيسخر لك الله من الاسباب ما يهيئ لك هذا الشيخ الذي آه، يكون لك ما تريد السؤال الثاني آه، ابنتي تقرب ست سنوات لبست الحجاب بارادتها آه، ووالدتي على غير التزام فخاصمتنا خصام شديد وجهمنا لمصالحتها مصممة على ط- خلع ابنتي الحجاب ينبغي ألا يتدخل أحد في تربيتك لأولادك لا الجد ولا الجدة لأن الجد والجدة بيتدخلوا بالعواطف والحنان فقط لكن أنت وأبوها قرروا وإن غضبت الأم آه، رضوها أنتوا ب- بأي سبل استرضاء بعيدا عن إفساد البنت آه، سؤال ابنتي عمرها عامان ونصف وأنا حائر كيف أبدأ بغرس بذرة حب الله ورسوله بهذا القلب الصغير هيجي معانا المرة الجاية مسألة الحب والكره في الحلقة الجاية إن شاء الله في كيف هيبقى إزاي نبدأ فعلا لأن الحب والكره دول غريزتان مرتبطتان يعني هتلاقي إيه الحب والكره الخوف والرجاء ال- كل كل المعنيين دول اللي هم متضادين الاثنين لازقين في بعض إيه، الحب على حساب الكره والكره على حساب الحب وده دين عشان كده دايما في الدين ارتباط الولاء والبراء الحب والبغض في الله يعني فان شاء الله باذن الله تعالى ه- لعله ياتي معنا الحلقه الجايه كيفيه زرع هذا الحب ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون الغربية مختلطة بموسيقى الموسيقى لا شك حرام قولا واحدا احنا ما بنقولش زي ما حد بيقول ان الغناء حسن وحسن وقبيح قبيح لا الكلام ده ما ينفعش في فتوى الفتوى في السؤال الموسيقى حلال ولا حرام الموسيقى حرام ايا كان بقى حتى لو كان على الموسيقى دي آه، كلام دين مدح لله ورسوله يبقى حرام برضه لان الموسيقى حرام مش انا اللي بقول كده وانما ربنا اللي قال كده ومن الناس من يشتري لهو الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال والله الذي لا اله الا هو انه الغناء واحد يقول لي سيدنا عبد الله بن مسعود ده صحابي آه، يعني كلامه مش دين لا كلامه دين قال ال- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود عليكم بهدي ابن مسعود واحنا منهجنا لما نقول ان احنا منهجنا سلفي ان المنهج ده بيقول الكتاب والسنه بفهم سلف الامه يبقى فهم سلف الامه اللي هو فهم عبد الله بن مسعود ملزم الحديث موجود في صحيح البخاري سيكون على سياتي على امتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف فدي أدلة واضحة وصريحة وقاطعة في المسألة على حرمة الموسيقى فلا يجوز انك انت تربي ابنك ولا بنتك ولا اولادك على انهم يسمعوا موسيقى من صغرهم حتى لو كانت في افلام الكرتون وبرضه عايزين يعني ايه نبعد باولادنا شويه عن موضوع الافلام حتى ولو كانت افلام الكرتون نبعد بيهم شويه على قد ما نقدر انا بقول ده انا قلت الكلام ده كتير ان انا لما اشوف ابني قاعد قدام الكمبيوتر انا صراحه بزعل واتضايق اقول له قوم العب يعني روح العب بالكوره روح العب بالعجله روح آه، آه، العب على المراجيح روح العب باي حاجه القعده دي آه، بتسبب الع- بتسبب العته انه يقعد كده ببلم بس مستسلم مشغل عينيه وخلاص ف سؤال كمان بنتي عند دخولها الثانوية تتناقض تصرفاتها مرة تريد لبس الخمار والآن تريد خلعه هو السن ده كده يعني آه، احنا بنقول بقى ايه الخصائص السنية لكل لكل مرحلة من مراحل الحياة فالمرحلة دي اللي هي بيسموها مرحلة المراهقة احنا ما بنسميهاش كده وإنما بنسميها آه، مرحلة الشبيبة والبلوغ هذه مرحلة الشبيبة والبلوغ مرحلة آه، بيتخبط فيها رؤى أحيانا الولد من كتر ما هوش عارف عايز إيه تلاقيه دايما يقول أنا عارف مصلحتي أنا كبرت وعارف أنا عايز إيه أنا عارف عايز أعمل إيه أنا عارف وهو مش عارف حاجة كلمة أنا عارف دي يعني مش عارف فلذلك آه، دي مرحلة يعني هتاخد مننا كلام كتير في وقتها لكن الاحتواء ان البنت دي في السن ده تلاقي ام بتحتويها علميا يعني آه، عارفين نظريه الابهار يعني ايه سيدنا سليمان لما اراد انه يدعو بلقيس وبلقيس دي كانت ملكه سبأ وعندها عرش عظيم فلازم يدخل عليها بالابهار ان احنا اعلم منك واحسن منك وعندنا امكانيات اعظم من امكانياتك اللي انت منبهره بيها قيل لها ادخلي الصرح فلما دخل حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال هذا صرح ممرد من قوارير هي اول ما دخلت هو عمل لها صرح عبارة عن مرايات ممرد من قوارير ازاز ومرايات ففكرت ميه ف رفعت هدومها فقال لها لا لا دي مش ميه ده ازاز استحت ايه ده ده, ده انا طلعت ما عنديش فكره خالص قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان هي دي انا بقول لما تبقى الام مبهره للبنت من- من حيث سعه افقها وسعه معلوماتها وتحدث بنتها تقول لها "هو انت حاسه بكذا انا لما كنت بنت زيك حصل لي كذا وكذا وعملت كذا وكذا انت بتفكري في كذا انت بتعملي كذا انت سويتي كذا لما يحصل للبنت هذا الابهار العلمي تنبهر بامها هذا الابهار العاطفي انها تفيض عليها من حنانها وحضنها واحتوائها اذا احتوت الام بنتها خلاص سيطرت عليها ما قدرتش على دي البنت بتفلت وبتبحث عن حد بقى زميلتها آه، مدرستها آه، شخصيات وهميه في دماغها من خلال التمثيليات والافلام فبتبقى مشكله تانية نفس بالنسبه للاولاد نفس الشيء قد تحتويه أمه قد يحتويه أبوه لكن لازم حد يحتوي الشاب أو هؤلاء الفتيان في هذه المرحلة الفتيان والفتيات آه، نختم آه، نكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا أحبكم في الله وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم